بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين بصوا في تنميه الخادم عموما لازم الواحد يفهم نفسه كويس في شعار حطه القديس ام انطونيوس وتناقلته الاجيال قال اعرف نفسك تعرف الله والكتاب قال امتحنوا انفسكم ومشكلتنا ساعات ان الواحد ما بيبقاش فاهم نفسه وعشان مش فاهم نفسك ممكن تكون بتغلط غلطات كبيرة مضيعاك ومعطلاك عن نموك او عن خلاصك او عن خدمتك احد المواضيع الهامة في رأيي لو الخادم فهم نفسه فيها ممكن يطور نفسه يصلح نفسه ممكن يشيل من نفسه عيوب كانت أيوب تضيع نفسه وضيع خدمته موضوع الشعور بالذنب ده موضوع بندرسه في الإرشاد النفسي اسمه مناسب لأي حد هيقوم بعمل تنموي أو خادم في الكنيسة الأول خلي بالكم العلم ملوش دعوة بلغتنا الروحية يعني علماء النفس عموما ما يستخدموش كلمة خطية دي ملهمش دعوة الخطية ده مفهوم روحي لان انتوا عارفين علماء النفس ممكن يستحل يعني عاوز اقول هو بالنسبه له ملوش دعوه بوصيه ربنا لكن علماء النفس دريانين قوي بقصه الشعور بالذنب فلو هو مش شايف الذنب كذنب من ناحيه الشريعه المسيحيه يعني افرض انت كذبت ورحت للدكتور قلت له انا متضايق ان انا بكذب هيقول لك وانا كمان بكذب يعني هي دي حاجه تضايق تقول له بس انا عندي شعور بالذنب يقول لك ايوه انا كده فاهمك عندك شعور بالذنب لانك بتكذب ده موضوعك لكن انا بكذب وما عنديش شعور بالذنب فاهمين يعني عاوز اقول ايه ان هنا الذنب كذنب ده موضوع شخصي انما الشعور بالذنب دي لغه العالم كلها حتى غير المسيحيين يفهموا يعني ايه شعور بالذنب فاهمين في واحد مثلا في في بلاد بره مثلا لو عاشوا من غير زواج ما عندهمش شعور بالذنب ليه لان مش متشخص في ذهنهم وصيه لا تزني همش دعوه بالوصيه وهنا احنا عندنا لو شاب بص بصه وحشه يجي له شعور بالذنب دي مرتبطه بايه بان الوصيه قالت له من نظره واضحه الموضوع اذا نسبي ومرتبط بشريعه الانسان اللي بتحكم بس خلي بالكم في ثلاث أوجه للموضوع ده ممكن تشعر بالذنب لأنك أخطأت يعني ممكن أكون مثلا غضبت فاتضايقت من نفسي لكن ممكن تشعر بالذنب دون أن تخطئ ينفع؟ آه ينفع بيسموه شعور الذنب الوهمي أكونش ضايقت فلان يا سيدي فلان مش متضايق لكن أنا عندي إحساس بالذنب لا يكون زعلان خدتوا بالكم بقى انا حاسس بذنب بس ذنب وهمي ممكن ما يكونش غلط حقيقي او مثلا ايه حد عمل حادث وهو مش غلطان مش غلطان بس في ضرر حصل فيفضل عنده احساس بالذنب بس هو انت كنت ماشي في حالك وحد خبطك بس لان هو اللي سايق يفضل عنده احساس بالذنب واضحه يبقى في ساعات احساس بذنب دون ان تخطئ الوحش بقى ممكن تغلط وما تحسش بالذنب يبقى القاعدة الأولى تغلط تحس بالذنب ممكن تحس بالذنب من غير ما تغلط وممكن تغلط وما تحسش بحاجة زي ايه يشربون الاسم كالماء دول بيعملوا ايه بقى دول يكذبوا ويزنوا ويقتلوا حتى في ناس ارهابيين لما يموتوا يشعروا بفخر فخر مش ذنب توصل لكده ما الشيطان يوصل لكده اذا الشعور بالذنب موضوع نسبي مش كل واحد زي التاني في واحد يشعر بذنب شديد في التأخير في المواعيد وفي واحد الدنيا عنده جميلة فما يفرقش معاه لو تأخر ايه يعني ويستغرب ان الناس زعلت مثلا انه تأخر وفي واحد حساس قوي للحاجات دي تعالوا نفهم الموضوع اكتر ممكن كمان تشعر بالذنب وتتجاهله يعني ممكن يجي لك إحساس بذنب وبعدين إيه تقاوم الفكرة أنا ما عملتش حاجة خلاص وتنيم الصوت ده تموته ممكن تشعر بالذنب وتقاومه يبقى الشعور وعمال تقاومه مثلا أم ابنها بعد عن ربنا ففي نقح جواها متضايقة من روح يا ريتني ربيت عدل لكن عمالة تقاوم عشان إيه ما تيأس أو ما تكتئبش ممكن تشعر بالذنب وتتعامل معاه بشكل جيد وده اللي احنا عاوزين نوصل له ازاي تشعر بالذنب وتتعامل معاه بطريقة سليمة اللي بنسميها التوبة والإصلاح ممكن بقى تشعر بالذنب وتتحطم تماما أشهر كيس في التاريخ يهوذا مش كده شعر بالذنب لكن ما عملش أي تعامل سليم مع الذنب راح انتحر واضحة إذا الشعور بالذنب ياخد أشكال كتيرة قوي درجات كتيرة مختلف من شخص للتاني من مسيحي للتاني من مسيحي القديس والتعامل معاه كمان مختلف عاوز أكلمكم بقى عن حتة مهمة تفهموها عشان وانتوا بترشدوا الناس أو وانتوا بتتعاملوا مع مضايقاتكم وأحزانكم تبقوا فاهمين نفسكم شوية هو الشعور بالذنب بدون ذنب ما هو اصلك لما تزعق وتتضايق من نفسك طبيعي وصح وكويس عشان ما تزعقش تاني اغضبوا ولا تخطئوا ولما تنام ليلة من غير ما تصلي وتصحى تاني يوم حاسس بذنب كويس عشان تاني يوم ما تصلي عدل يبقى ده كويس لكن ممكن تحس بذنب بدون ذنب ايوه ممكن تعمل ايه بقى زي ايه يعني لما تشعر بالتقصير بسبب توقعاتك من نفسك العالية دي بيقع فيها الكهنة على فكرة أكتر ناس ويقع فيها الخدام اللي بطبيعتهم يعني إيه ضميرهم صاحي إن هو عاوز مثلا يصلي السبع صلوات مش قادر من كتر اللي وراه أو عاوز يدي للإنجيل وقت طويل متوقع من نفسه التزامات معينة أو متوقع إنه يزور بيوت كتير ما قدرش يزورها أو متوقع إنه يعمل أعمال معينة جميلة مش قادر يعمل يصوم مثلا للغروب مش قادر يقوم يشعر بالذنب مش لأن ربنا زعلان ولا لأنه عمل خطية محددة لأنه حط لنفسه توقعات عالية هي مش قده هي أعلى منه شوية فدي مخليه دايما مقصر لكن لو راح لربنا هيقول له حبيبي انت عامل اللي عليك انا مش زعلان بس هو متضايق والناس ممكن تبقى شايفاه كويس وزي الفل بس هو مش شايف نفسه كده ومش تواضع خلي بالك التواضع مع سلام عشان تميزوا التواضع لا التواضع مع سلام شعور بالذنب معاه ايه عكنانه طبعا مضايقه اللي عنده احساس بالذنب متغاظ من روحه متضايق مخنوق لكن لو ده تواضع لا ده التواضع يبقى رايق جدا ما عندوش مشكله انا اوحش واحد بس انا مش زعلان عارف ربنا يقبلني الشعور بالذنب بدون ذنب زي الشعور بالتقصير بسبب توقعات الغير منك يعني ايه مثلا زوجة منتظرة من جوزها يجيب دخل كبير عشان يعيشهم حياة كويسة هو عنده إحساس ذنب مزمن تجاه مراته وعياله لأن مراته دايما محسساه ولو من غير كلام أنت مش بتجيب لنا فلوس كفاية فعامله له إحساس ذنب الراجل بيشقى وبيعمل اللي عليه بس الألف جنيه مش مكفية فمراته متنكدة فمحسساه بذنب يبقى هنا توقعات حد تاني منه واضحة؟ مش توقعاته هو من نفسه هو كان راضي عن نفسه بس اللي حواليه مش راضيين فمحسسينه بذنب دي بتيجي ساعات مع ايه لما يكون عندك امين خدمة طلباته كتير فتبقى انت فرحان بخدمتك يطلع فرحتك يضيع فرحتك منك ليه يقول لك زرت كم واحد تقول له خمسة خمسة بس تقوم انت كنت فرحان بعد بس دي ايه تتنكد خلاص ده انا طلعت فاشل لان هو حط لك توقعات اعلى من توقعاتك فخنقك ويجي معاها اللوم المستمر بقى والنقد المستمر او الشعور بالذنب ساعات كل دي خلي بالكم بقى الشعور الشعور بالذنب بدون ذنب حقيقي انا مش بتكلم عن واحد كذب ولا زعق ولا قتل لا انا بتكلم عن واحد عنده احساس بذنب مضايقه بس هو حقيقة مش ذنب حقيقي وبالتالي لو فهم نفسه كويس هيرتاح ضميريا ويفوق ويطلع من الحفرة دي بسبب عدم غفرانك لنفسك حتى بعد التوبة الجد أكيد تعرفوا ناس بعد ما يتوب ويعترف يفضل مش مبسوط ليه يا حبيبي أنا إزاي أعمل كده أيوة يا سيدي عملت وربنا مسامحك وخدت واعترفت وتناولت والدنيا اتلمت عاوز ايه تاني لا انا متضايق انا مش مسامح نفسي يا ابني اذا كان ربنا سامحك لا بس انا مش مسامح نفسي ده مش تواضع ما انا قلت التواضع يبقى معاه ايه معاه سلام لكن النكد ده بقى لا ده احساس ذنب مؤذي لانه مش راضي يسامح روحه نوع آخر الشعور بالذنب بسبب اللوم لما واحد يجي يعاتبك مثلا أنا مرة قعدت يومين متضايق من نفسي جدا لأن في حد جه قال لي أنا كنت متوقع هتقف معايا في في خارجة أبويا ولا مش فاكر كانت إيه مع إني كنت مسافر بس الطريقة اللي قالها حسستني بذنب فظيع لغاية ما فقت بعد ما صليت وقلت طب أنا أعمل إيه ما أنا ما كنت مسافر ليه بعذب ضميري انا ليه بلوم روحي وماله ما انا حاولت اعزيه بعد كده بكلمتين هو بقى اللي عاوز ايه يفضل محسسني بالذنب فاهمين في ناس عندها الحتة دي في ناس تحب تعذب ضميرك توجعك وهم مش واخدين بالهم ان هم بيأذوا لان ده لهم ملوش لازمة ما هو الانسان له طاقة وله حدود ومش قادر يعمل كل حاجة برضه فانت ليه بتوجع ضميره بدون داعي في شعور بالذنب بسبب الضمير الموسوس دي بقى ايه شخصية حساسة بزيادة بقى مثلا واحد يكون ايه ما عملش عشر مط... يعني عمل عشر مطانيات وبعدين رجع بعد الصلاة يتهيألي انا ما عدتش صح يمكن سبعة يمكن تمانية ويفضل متضايق يا عم تمانية ولا عشرة والملاك واقف يعد عليك مش للدرجات دي يعني وغالبا عشرة بس انت الوسوسة اشتغلت فما مش خلاص ما نقعدش نفكر في الحاجات دي فهنا ساعات في واحد يبقى موسوس بزيادة فيبقى مش عارف يعيش لأنه ربنا إله بسيط وإله سلام مش إله قلق يعني ويقعد يستسلم للأفكار السلبية ده أنا لو كنت عملت مع فلان كذا كان زمانه كذا يا سيدي غيرك عمل ما حصلش حاجة هو فيش غيرك في الدنيا يعني الشعور بالذنب بسبب نجاتك من موقف لم ينجو منه الآخرين دي بقى بنشوفها بعيد عنكم في الحوادث يعني أم مثلا بعيد عنكم أختها ولا بنتها تروح في حادثة وهي كانت قاعدة جنبها في العربية طب يا ستي هو أنت اللي سايقة؟ لا أنت اللي خبطتي العربية؟ لا طب إرادة ربنا؟ لا ازاي هي يحصل لها كده وانا ما يحصليش هو انت اللي بتختاري بس ده شعور ذنب وهمي خلي بالكم مرضي مؤذي ليه لانه مش غلطتك ما هو لو ذنب بمعنى غلطة حقيقية ماشي توبي لكن هنا ما فيش غلطة حقيقية الشعور بالذنب بسبب حرب الشيطان ساعات الشيطان أحد حروبه اليأس وأحد مداخل اليأس المشهورة الشعور بالذنب حيل ابليس كده ابليس ينفخك قوي يحسسك انك ما عملتش اللي حد يعني عملت اللي ما حدش عمله يا اما يفضل ينغصك كده انك انت شرير ومؤذي ومفيش منك فايده ويزود احساسك بالذنب عشان تيأس عشان تسيب الخدمه عشان تبطل تصلي يبقى حرب يبقى الشيطان قاصد يضيع عليك الرجاء بالطريقه دي لدرجة أن أحد أسماء الشيطان مش بس إبليس خصمكم يتقال كمان المشتكي المشتكي يعني إيه؟ عارفين واحد لما يكون بيتبلى على واحد هو الشيطان ده بيتبلى علينا فلو صدقت اللي هو بيقوله تبقى أنت وقعت في حرب يأس أو حرب ذنب ملهاش معنى هو بيتبلى عليك لكن المسيح هو اللي بيدافع عنك فحاسب من المشتكي الشعور بالذنب لمجرد تعرضك للإغراءات يعني تصوروا معايا مثلا شاب ماشي في الشوارع وفي إعلانات وفيها مناظر ساعات مجرد عينه بس ما قصدش خالص ولا لكن ممكن بقى لو هو حساس بزيادة يفضل متنكد وقلقان يا ابني ما أو شاب مثلا عفيف وطاهر وحس ببداية إعجاب بواحدة زميلته يعتبرها خطية ومشكلة ومطنيات ودموع يا ابني بالرأي يا أخويا روح اتجوزها وخلصني بس يعني مش للدرجة دي ما حصلش حاجة انت ما فيش اي حتى صور وحشة يعني ده انت مجرد مشاعر ودي مشاعر طبيعية في سنك فهنا تبقى احساس ذنب لمجرد نوع من الاغراء باي درجة بص كل اللي انا قلته ده كوم بس ما نقدرش نلغي بقى ان الشعور بالذنب نعمة نعمة لان هو اساس التوبة فكروا كده لو واحد ما بيحسش لا مؤاخذة بأي ذنب طب هيتوب ازاي يعني لما بتكسر وصية ضميرك بينقح عليك ولو انت ضميرك نقي مليان بالروح بقى هتلاقي ايه مش هيسكت لك مع اصغر وصية مع اصغر خطية او هي- هتخجل من الحب الالهي يعني يا رب تعمل معايا ده كله وانا برضو اعمل ده كويس كل ده يوصل لايه ده توبة يبقى حاجة صحية جدا دي حاجة جميلة بقى يبقى في جانب من الموضوع ضروري منه لازم كلنا بدون استثناء نشعر بالذنب بس بالطريقة السليمة اللي تخليني أقول ارحمني يا رب وساعدني ما أعملش كده تاني وجاهد وطبعا ده اللي بيخلي الإنسان ينمو روحيا إنه بيشعر بذنب في أمور تدفعه لمزيد من الجهاد والاجتهاد فيبقى بيغير على أولاده يعني لما تسمع عن حد من عيالك مثلا بعد عن الكنيسة هتشعر بذنب صح لغاية كده صح بس ما تنكدش على روحك وخلاص وتعدد روح اعمل حاجة روح صلي له روح اجري وراه يبقى كده الشعور بالذنب قلب فايدة مش قلب نكد خلي بالكم بقى ماذا لو غاب الشعور بالذنب خالص تبقى مصيبة في شخصيات في علم النفس يسموها الشخصيات العدوانية أو السايكوباتية أو الضد مجتمعية شخصيات دي عارفين ده يقتل وهو بيت- بيضحك ده يعتدي على أي طفل ما عندوش أدنى شعور بالذنب ده بقى نص اللي في السجن كده يعني بتوع علم النفس يقولوا دول مكانهم الطبيعي السجن بعد شوية لأن ده كان هيردعوا الشعور بالذنب لو عنده شعور بالذنب يغلط مرة ما يغلطش التانية لكن ده بيغلط على طول ليه الفرامل مش موجودة إذا الشعور بالذنب نعمة فمحدش يقدر ينسى الحتة دي لأنه بتدخل في لغة الكتاب بقى ما يهموش علم النفس يعني العلم الروحي يسميها قسوة القلب بقى لما واحد يبقى قلبه قاسي خلاص بقى يعمل أي حاجة في الدنيا وهو ما عندوش شعور بالذنب الخدام بالذات ليه بقول الموضوع ده للخدام ساعات يتضاف للأسباب الطبيعية اللي اتقالت دي بعض الأسباب الخاصة بالخدمة وجو الخدمة زي إيه مثلا تدخل بيت تلاقي يا عيني ما عندهمش سرير ولا بوتاجاز ولا أكل فتروح عندك ذنب فظيع إن عندك أكل في البيت هي دي مش خطية إن يكون عندك أكل في البيت فمش مفروض تشعر بالذنب لكن اشكر ربنا على النعمة وروح اديهم شوية من الأكل لكن بعض الخدام تقلب معاهم بنكد لأنه لما قارن قلبه وجعه بطريقة مش مش سليمة أو أنه مخدوم رافض رافض مش عاوز يجي يسمع ولا يجي الكنيسة تقوم تقعد تحمل ضميرك ذنبه طب يا حبيبي ما انت سألت عليه وصليت له ولسه هتصلي له وهتسأل تاني طب وبعدين ما الثمر ده مش في ايدك الثمر ده نعمة لكن هنا الخادم فكرة انه ما فيش ثمر واضح يفضل يلوم روحه يا حبيبي لوم روحك لو ما عملتش اللي عليك لكن الارض ما طلعتش زرد مش انت عملت اللي عليك ما تخافش ليها ميعاد عند ربنا الأسباب الخاصة بالخدام في الشعور بالذنب كتير من الخدام المجتهدين زيكم يفضل دايما عنده شعور بالذنب أنا مقصر مع أهل بيتي مع أن أنت كزوجة عاملة الواجب وبتهتمي بجوزك واليوم اللي بتقعديه في البيت يعني ريحاهم آخر راحة ويوم ما بتطلعي خدمة بتبقي مظبطة الدنيا عشان ما تأثريش لكن برضو عندك إحساس ذنب مزمن راجلي والعيال مش واخدين حقهم الحقيقة ما ستات تانية بتقعد قدام التلفزيون بالخمس ساعات انت خدتيهم خدمة يا بختك بس ساعات يفضل إحساس ذنب كده أو راجل يجي له إحساس بالذنب أنا لو كنت خدت مواعيد الخدمة دي وحطيتها في شغل ما يمكن كنت جبت لي 200 300 جنيه ولا حاجة للعيال ربنا ساتر ومبارك هتقعد تلوم روحك ليه خلينا نقول التوصيات بقى نعمل ايه احبائي عشان نبقى اشخاص اسوياء في التعامل مع نفسيتنا عموما بداية الكلام لو حسيت بذنب وده غالبا يوميا بيعدي عليك الشخص الروحاني طبيعي يوميا يجي له احساس بالتقصير او الذنب أرجوك استفيد منه بإيجابية وجهه ناحية إيه سامحني يا رب لأني كبست فلان سامحني لأني معرفتش أبتسم من التعب سامحني ما صليتش كويس سرحت سامحني لأني ما قدرتش أروح المشوار ده يبقى بدل ما تقعد تنكد على روحك هي كلمة سامحني دي خلصت المواضيع وفي نفس الوقت تنوي انك انت تعمل اللي ما عملتوش اللي هي فكرة ايه المرة دي عدت المرة الجاية ناخد بالنا بس خلاص موضوع بسيط لأن إلهنا طيب فاستفيد من الشعور بالذنب في توجيهه للصلاة والتوبة والاعتراف والتدقيق يعني متضايق من نفسك قلت كلمة زيادة يبقى الحل ايه تاخد بالك المرة الجاية بس كده فدخلت في فضيلة جميلة اسمها التدقيق تاني توصية تعالوا نهرب من المبالغات اللي احنا سميناها الشعور الوهمي او الشعور المرضي بالذنب انت حبيبي انسان يا بنتي انت انسانة ليك 24 ساعة وليك سبعة ايام وليك طاقة ولازم تاكل وتشرب ولازم تنام فلا تطالب نفسك بأكتر من طاقتك لأن ربنا مش هيستنى كده فتهرب من المبالغات اي مبالغه داخليه لا قول ده مش من ربنا ده صوت الشيطان عاوز يخليني اكره روحي وخلاص هو مين مصلحته يخليني اكره نفسي الشيطان بيشتكي عليا في الفاضيه والمليان كمان كن معتدلا مع نفسك يعني ايه اعمل كل حاجه واديها حقها وفي وقتها لا تزود ولا تنقص هو يعني لما واحد يريح شويه بعد تعب شديد عادي والا مش هيعرف يكمل فانت ليه بتلوم نفسك على شوية راحة طالما كنت تعبان لا مش للدرجات خليك معتدل خليك عارف ضعفك وعارف حدودك لأنك إنسان من التوصيات الخاصة بموضوع شكوى النفس ده أو الشعور بالذنب احترس من الناس اللي متعودة تلومه بس وانتوا بعد شوية تكتشفوهم في خادم مرة جاي يقول لي ايه انا في واحد اول ما بشوفه بجري وبحبه من بعيد وهفضل أحبه من بعيد بقول له ليه يقول لي مفيش مرة أقابله إلا ولازم يوجعني بكلمتين لازم يوجعني بكلمتين لا ما جاتش يوم الاجتماع يقول له لا جيت يقول له بس ما شفتكش في القداس الله انت واقف له وانا درجي انت مالك ده باعترافه ما بيعملش كده لكن هو عاوز يلاقي له حته ناقصه عشان مسكت عليك اهو الله ليه العيشه دي فتحس انه فبيقول انا بجري منه يبقى هنا لما تكتشف ان في شخصيات غاويه كده تحسسك بالذنب اعرف ان في عيب نفسي عنده على فكره دي مش حاجه طبيعيه لكن في نفس الوقت انت مش هتكرهه لكن ما تديلوش ودنك وطبعا يغلب اللي عايش مع شخص من النوع ده وما تفكروش في حد ليه؟ لأنه في شخصيات عايشة طول الوقت كده على إنها تحسس اللي حواليها بالذنب يصحوا ويناموا على دي طبعا الحياة الشخصية دي متعبة جدا وبت... وغالبا بتجيب كآبة للشخص التاني بعد شوية احت... صدق في نعمة الغفران خليك زي الطفل الصغير مع ربنا ربنا بيقول مسامحك يبقى مسامحك يبقى خلصت بدل توبنا واعترفنا ومش هنعمل كده تاني يبقى اللي فات مات بجد خليك زي السامرية أول ما اداها الكلمتين الحلوين جريت زي العيلة الصغيرة فرحان ولأنها صدقت خليك زي مثلا المرأة الخاطئة لا اذهبي بسلام بسلام بعد كل البلاوي دي أما خلاص البلاوي راحت لما تصدق في الغفران مش هتبص وراه هتلاقي نفسك سعيد افحص مشاعرك يعني ايه طلع الإحساس بالذنب المفيد من الإحساس بالذنب المضر اقعد بقى ايه تعبير الأرمية النبي أخرج السمين من المرزول تعبير في أرمية يعني إيه كأن قلبنا ده زي طبق في شوية حجارة وفي شوية ألماظ ذهب الحاجات الألماظ والذهب دي المشاعر الحلوة اللي توصل لتوبة وخجل بس في حجارة في طوب يا عم ارمي الطوب ده حد هيحوش طوب ففي مشاعر ملهاش لازمه تقعدش تلوم نفسك على الفاضية والمليانة ما تقعدش تقلب في الماضي في أوجاع وهمية بتضايقك ما بتفيدكش ما بتطلعش منك حاجة عدلة تقعدش تقول يا سلام ده أنا زمان قصرت مع جدي جدة كده راح السما من خمسين سنة أنت لسه فاكره هي غلاسة وخلاص فدي مشاعر كلها إيه ملهاش لازمة ده الشيطان عاوز يخليك ما تفرحش وما تت... فيقعد ايه يحط في دماغك الحاجات الموضوع ده في رايي لينا مفيد لكن كمان مفيد قوي في التعامل مع اولادنا يخلي الخادم التنميه بالذات يميل جدا للاعتدال والتشجيع خادم التنميه دايما يشكر دايما يقدر دايما يشجع دايما نظرته ايجابيه دايما شايف الناس حلوه والدنيا حلوه و و ومع نفسه شايف ضعفه كويس لكن برضه ايه قابل نفسه كويس لانه عارف انه ضعيف وانسان وربنا بيحبه لالهنا كل مجد وكرم